هنبدأ درسنا ليلادي عن رحلة الأشقياء وإحنا قلنا إن إحنا من خلال درسين كاملين تكلمنا عن رحلة السعداء واتكلمنا المرة اللي فاتت عن رحلة آه الأشقياء ولكن قدمنا مقدمة كده بالإجابة على السؤالين المهمين جدا اللي شاغلين جل المسلمين في العالم كله اللي هو هل أنا مسير أم مخير وجاوبنا على الموضوع وإذا كان ربنا كتب أهل الشقاء وأهل السعادة وكتب أهل الجنة وأهل النار فلماذا يعذبني فردينا على السؤالين إن شاء الله رد أتمنى يكون رد شافي وبدأنا في رحلة الأشقياء المرة اللي فاتت وقلنا إن الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أخوي وحبيبي تعالوا نستحضر مع بعض رحلة الأشقياء من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه يعني مش من باب إن احنا نيأس الناس من رحمة ربنا لا من باب إن احنا نقول لك خد بالك خطر ممنوع الاقتراب عارف الموضوع ده عارف لما تيجي عند قضيب قطر مثلا كده وفي مزلقان قطر والقطر بيعدي من الناحيه دي فيقوم حاطط لك جمجمه كده وكاتب لك عليها كلمه ايه خطر ممنوع الاقتراب او في منطقه الغام يقول لك اوعى تقرب خطر ممنوع الاقتراب فمن باب اولى بقى يعني غايه ما هيحصل للواحد في قطر يا هيموت وممكن يكون شهيد او يحصل له حاجه في منطقه الغام هيموت وممكن يكون شهيد لكن خد بالك لو دخل النار ملوش علاج ملوش علاج ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شوف أما قال إيه يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وجاب النار بصيغة النكرة للتفخيم والتعظيم من شأن النار نار خطيرة جدا أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فالآن سوداء رمي حجر فيها منذ سبعين سنة فما وصل إلى قارئ إلا بعد سبعين سنة شوف قد ايه قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية قال أجل ولكنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها نار قوا أنفسكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يبقى إذن المقصود من النار ده كله ان احنا نحذر قوا انفسكم واهليكم نارا الاب اللي بيخاف على اولاده من حر الصيف بقول لك حر الصيف له علاج حتى لو جاله ضربه شمس ليها علاج وخايف على اولاده من برد الشتاء برضه برد الشتاء لو خد نزله برضه نزله برد ولا حاجه برضه ليها علاج لكن من باب اولى بقى قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون لا ده انت من باب اولى بقى انك تخاف على اولادك وعلى نفسك وعلى اهلك وحبايبك من نار جهنم اللي ملهاش علاج اصلا اللي ربنا قال عنها تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون والكلوح كما كما قال اهل التفسير وعلى راسهم مجاهد وابن عباس قال الكلوح هو ارتفاع الشفه العليا الى منتصف الراس وانخفاض الشفه السفلى الى منتصف الصدر يبقى الشفايف بتاعته عامله كده زي ما بتجيب كده رنجاية كده وتشويها على النار تلاقي الجلد بيتقلص يمين وشمال واضح المعنى هو ده الكلوح تخيل نار اللفح بتاعها يجي من على بعد 500 سنة فيحصل للشفة انها ترتفع لمنتصف الرأس والتانية تنزل لمنتصف الصدر وده مجرد اللفح امال النار نفسها يا رب يعافينا يا رب وينجينا وإياكم من النار ويعتق رقابنا جميعا الليلة من النار قولوا أمين اللهم أمين أخوي وحبيبي تعال نشوف من تاني كده احنا بدأنا جزء صغير كده المرة اللي فاتت تعالوا نكمله النهاردة ونبدأ من أوله عشان نستحضر الرحلة كاملة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل رحلة السعداء ولا يجعلنا من أهل رحلة الأشقياء إنه ولي ذلك والقادر عليه تعال نشوف كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح واللي عايز يتأكد من حديث يرجع للكتاب صحيح الجامع الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في الحديث رقم 1676 عشان يتأكد أن كل لفظ احنا بنقوله لفظ صحيح إن شاء الله لهذا الحديث اسمع معايا كلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قال وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد وإحنا قلنا طب ما يبقوا غلاظ بس أو يبقوا شداد بس ليه غلاظ شداد هي كده لازم تيجي كده غلاظ شداد غلاظ ما فيش لا رحمة ولا قلب ولا أي حاجة ودي حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة على الصفة دي عشان ينفذوا المهمة دي بالصفة دي زي خزنة جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون طب شداد ليه عشان يقدروا ينفذوا الأوامر الله ما في بشر قوي لازم ملائكة تكون أقوى ألف مليون مرة واخد بالك تقدر تمسك البشر ده تفصصه نصين كده سبحان الملك ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين يبقى نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد وفوق ده كله إيه سود الوجوه يا رب سلم يا رب شوف المنظر بقى المرعب مش ملك ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا ألف لأ ملائكة لا تخطر على قلب بشر أعداد كثيرة جدا يراها المؤمن أو يراها الكافر عياذا بالله بصر مد البصر على طول الطريق على يعني مساحة ضخمة جدا يرى فيها كل هؤلاء الملائكة سود الوجوه معهم المسوح من النار المسح كفن من النار تخيل حضرتك مسح من النار بقى زي ما التاني بقى المؤمن ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين كان معاه كفن من الجنة التاني بقى معاه مسح من النار فيجلسون منه مد البصر هو بس اللي شايف ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون انتوا ما تشوفوش هو بس اللي يشوف فبصرك اليوم حديد هو بس اللي يشوف الملائكة الملائكة ما تتشافش في الدنيا إلا في صورة البشر إذا تشكلوا في صورة البشر كما كان يأتي جبريل عليه السلام في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي لكن الملائكة في الصورة الملائكية لا يراها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأذن المولى عز وجل له وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في كل حياته دي كلها مرتين فقط في صورته الملائكية فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت ثم تفيد التعقيب مع التراخي يعني ممكن بعد فترة كبيرة جدا يجي له الايه ملك الموت امال الفترة دي اللي بيحصل هو شايف ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح ينظرون إليه شفرا ينظرون إليه بقسوة شوف قد ايه وهو يتعذب ولذلك ارجع بقى لحديث النبي عليه السلام في حسن الخاتمة موت المؤمن بعرق الجبين الكافر أو الفاجر جبينه ما بيعرقش ليه عارف لحضرتك لسبب لأن من كتر الخضة اللي هيشوفها ومن كتر المناظر المفزعة اللي هيشوفها ويعيش المأساة دي كلها هيحصل ايه الدم في عروقه هيتجمد والعرق في جسمه والمية في جسمه هتتجمد ما فيش ولا نقطة مية تطلع على جبينه ولا تطلع حتى على لسانه أما المؤمن فمن شدة الفرح ملائكة بيض الوجوه ما شاء الله يعني ريحتهم جميلة وشكلهم جميل وريحته ومنظرهم جميل ويجلسون منه مد البصر ومعهم كفن من الجنة وحنوط عطر من الجنة فمن شدة الفرح الدم بيفور في جسمه والعرق بيفيض على جبينه فده علامة حسن خاتمة موت المؤمن بعرق الجبين فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام أنا عايزك تعيش معايا لحظة بلحظة عايزك تحس معايا الموضوع أنا عمال بفصص لك الدار الآخرة حتة حتة وإلا كان ممكن أحكي لك أقول لك ودخل ملك الموت وقبض روحه وطلعوا السماء فده اللي فتحت له السماء وده ما فتحتلوش وبعدين ينزل إلى القبر وبعدين يحصل كذا في القبر وهن تقوم القيامة وبعدين الصحف وبعدين مش عارف إيه والحساب وال... والموضوع كله أحكي لك في حلقتين لكن ليه قلت لك هنعيش مع الدار الآخرة أكتر من 50 حلقة ده يمكن تتمد كمان ل 100 حلقة احنا ورانا ايه تعال نعيش تعال نحيي قلوبنا بذكر الدار الآخرة تعال نحس قد ايه ان في دار آخرة لأن للأسف الشديد كتير من الناس نسيت ان في آخرة أنا من ضمن الحالات اللي دعيت لها النهاردة طفلين صغيرين تخيل حضرتك شاب عنده 24 سنة يروح يقتل طفلين صغيرين ليه؟ علشان أبوهم طردوا من الشغل مش ممكن كمية قتل الأطفال في بلدنا خلال سنة 2008 عدت الضوء الأحمر ما حصلش قتل على وجه الأرض مثل ما حدث في بلدنا في العام الماضي لك أن تتخيل إيه كمية القتل ده كله إيه كمية الغل اللي حصل بين ناس كتيرة بالمنظر ده إزاي إنسان يوصل لمرحلة أنه يتخذ قرار أنه يروح يقتل فلان إزاي ازاي يجيله جرأة انه يروح يقتل ده الواحد يعني يعني لو غصب عنه مش مش قصده ماشي فرجليه اتكعبلت في قطه اعزكم الله والله العظيم اقسم بالله الواحد بيبقى ماشي يقول يا رب سامحني يا رب يعني ازاي انا خبطتها طب هي ذنبها ايه وانت ذنبك برضه ايه ما انت ما انت ما انت ما تقصدش لكن الانسان من جواه نفس لوامه شغاله على طول ده ازاي جاله نفس ان هو يروح يقتل واللي بيسرق واللي بيخطفوا العيال واللي بيبيعوا الأعضاء واللي واللي إيه المآسي اللي إحنا عايشين فيها دي إيه ده إحنا كأننا عايشين في فعلا بقينا عايشين في غابة بجد والله العظيم محتاجين فعلا ان احنا مش نقول لدرس دار الاخره في 30 حلقه ولا 50 حلقه احنا محتاجين ليل ونهار نقول ايها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الراجفة أو جاءت الراجفة تتبعها الرادفة يا محتاجين نذكر الناس إن في آخرة يا جماعة القيامة قربت محتاجين نقول لهم كده محتاجين مش هنخوف الناس عشان يأسوا من رحمة ربنا بس عايزين نذكر الناس إن في آخرة أنت عمال بت- بتاكل فلوس أخوك ليه أنت بتقتل ده ليه أنت عمال بتحقد على ده ليه أنت بتحارب ده ليه أنت عمال بتتكلم في حق ده ليه يعني حاجة غريبة جدا في هذه الأزمنة بالذات سبحان الله كنا نرى كنا نرى احترام شديد جدا جدا في الأزمنة الماضية بين العلماء والدعاء والمشايخ وطلبة العلم الله أكبر كان ما بينهم رحم وحب ومودة النهاردة نسأل الله العفو والعافية النهاردة حرب ضروس والله الذي لا إله غيره الواحد أنا مش عارف أقول لكم إيه الواحد والله لولا أن يأثم كان بطل دعوة بسبب الجو المسموم اللي احنا عايشين فيه جو مسموم فعلا عايشين في جو مسموم ده عمال يحارب ده وده عمال يحارب ده وده عمال يسفه في ده وده عمال ينتقص من حق ده وده عمال مش عارف ايه وده يقول لك انا والله بنتقد ده والله لله واحد عمال طالع عمال يقول لك ده فلان ده عامل كتاب كله احاديث ضعيفه طب ما تروح تقول له ان كتابك احاديث ضعيفه طالع هتشتم فيه ليه على الهوا وواحد تاني يغلط في حلقه التاني يطلع يشتم فيه طب ما تروح تقول له انصحه لوجه الله سبحانه وتعالى وده مبدئي وده حياتي كلها بالمنظر ده عمري في حياتي ما اقضح في اي حد من الدعاه ولو كان حتى بيقول ايه بيني وبينه سلام عليكم أخوي وحبيبي أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا والصح كذا وكذا الله يبارك فيك ما تتركش لحد المجال إن هو هو يعدل عليك ولا يروح ينتقدك اطلع أنت ورد والمؤمن وقاف عند الحق مش عيب مش عيب إن أنا النهاردة أتكلم في الظهر الآخرة وأخطأت في مسألة وأجي في الحلقة اللي جاية أقول والله يا جماعة أنا آسف بعتذر سامحوني أنا خدامكم أنا غلطت في المسألة الفلانية يا جماعة أنا بصحح المسألة ديت لا يا جماعة تبين لي أن أنا أخطأت وأن الصح كذا وجزاه الله خيرا فلان الفلاني هو اللي يعني صحح لي هذا الخطأ جزاه الله خيرا ربنا يجعله في ميزان حسناته إيه العيب في كده؟ انما عشان اطلع النهارده انا اشتم في ده وده يشتم في ده وده يقبح في ده وده يقعد ي- يسخر من ده ده بقت غابه بقت غابه ده ما بقاش دين ده ما بقاش دين ده ده الفنانين اللي هم الفنانين اصبح ما بينهم رحم النهارده بيخافوا على بعض تخيل تخيل فنان يتصل بفنان ويقول له ألف مبروك ما شاء الله الكليب شوف تخيل بقى في حاجات في باطل ويقول له الكليب اللي أنت عملته حاجة كده ما شاء الله ممتاز في حين النهاردة قل أن تجد داعية يرفع سماعة التليفون عشان يقول لأخوه أخوه حبيبه اللي بيغ... اللي بيبلغ كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم صعب إنك تلاقي واحد بيرفع سماعة التليفون يقول له جزاك الله خيرا ربنا يجازيك عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء على المحاضرة القيمة ربنا ينفع بيك والله الذي لا إله غيره أنا عن نفسي ما حصلتليش ولا مرة في حياتي تخيل حاجات مأساة مع ان انا عن نفسي بعملها مع ناس كتيره من الدعاة والله العظيم ويشهد كل اخواني ان انا اتصل بواحد او ابعت له رساله جزاك الله خيرا عن المحاضره القيمه ربنا يبارك فيك وينفع بيك ويحفظك و و و. سبحان الله لدرجه ان سبحان الله الملك يعني انا يعني أنا من ضمن العجائب الغريبه وسامحوني انا ما طلعتش بدار بره الدار الاخيره بس بوريك الاخلاقيات اللي احنا عايشين فيها يعني انا عامل 146 كتاب لك ان تتخيل لما يجي مثلا داعيه طب انت وجدت اخطاء في كتبي لا ما وجدتش اخطاء طب ايه اللي مزعلك والله اللي مزعلني انت عامل كتب كتيره ليه هو انت بتلاقيها في الشارع واخد بالك والله باللفظ كده هو انت بتلاقيها في الشارع هو انت بتالف الكتب دي امتى هو انت ليل ونهار عمال تطلع كتب طب يا سيدي انا راجل حارب نفسي من الدنيا وحارب نفسي من الحياه وقاعد ليل ونهار منكب على الكتب وعلى المصنفات وليل ونهار عايش في وسط مكتبتي 24 ساعه وربنا يكرمنا ويكرمك بحاول يعني استثمر عمري في ان انا اقدم للامه الاسلاميه حاجه تكون صحيحه وكويسه و و. انت ايه اللي مزعلك انت ايه اللي مزعلك اشياء عجيبه يا جماعه والله العظيم محتاجين فعلا انا مش بتكلم زعلان عشان نفسي ولا زعلان انا زعلان عشان الحال اللي احنا عايشين فيه احنا عايشين في جو مسموم بجد بجد محتاجين ان احنا نفوق فعلا نعرف ان في رب وان في دار اخره وان في يوم هنقف فيه من ايدين ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني انا مش عارف اقول لك ايه يعني عايز اقول لك ان النهارده في حرب ضروس بين بين يعني بين اهل الفضل اهل الفضل اللي هم اهل الفضل بيعلموا الناس دين بيعلموا الناس القران بيعلموا الناس السنه فيما بينهم النهارده حرب ضروس مين يبقى فيهم ال king مين يبقى فيهم الملك مين يبقى الداعيه الذي لا يرد قوله مين يبقى الداعيه الذي يشار اليه بالبنان وايدال ده هو ده ال king بتاعنا هو ده الملك بتاعنا ايه ده ايه الاشياء دي ما كنا نسمع الكلام ده ابدا مش هقول في سلفنا الصالح اقول حتى في المشايخ الجيل اللي قبلنا الشيخ كشك و... و- والشيخ عبد اللطيف المشتهر والشيخ جميل غازي وال... والناس الافاضل الجيل الجميل ده ما كناش نسمع الكلام ده منهم ابدا بالعكس كان في ما بينهم رحم وما بينهم محبة وما بينهم مودة وكانوا يسندوا بعض وكانوا يحبوا بعض وكانوا يحبوا الخير لبعض وكانوا يدلوا بعض على الخير ويتعاونوا على البر والتقوى وكانوا وكانوا وكانوا ليه ده كله هو انت هم يقسمون رحمة ربك هو يعني هي القسمة بتاعت فلان ربنا أكرمه وجعل له القبول بين الناس هو انت اللي بتتحكم في قلوب العباد انا ممكن اخويا وحبيبي ممكن اجيب واحد النهارده واطلعه معايا على الشاشة وافضل اتكلم عنه في الحلقة بتاعتي ديت لمدة شهر كامل اقول لكم دوت ده افضل عالم في مصر دوت ده كذا دوت ده احسن واحد دوت دوت وافضل اضخم فيه لمدة سنة كاملة مش شهر كمان فهيشتهر وممكن يكون أشهر داعية في العالم كله لكن هل أستطيع أن أنا أدخل الإنسان دوت جوه قلوب البشر ده مستحيل والله الذي لا إله غيره مستحيل مستحيل أن أنا أخلي الناس تحب حد إنما ممكن أخلي الناس تعرف حد الحب ده بدين ربنا وإن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض دي بتاعت ربنا دي مش بتاعتي ولا بتاعتك أخويا وحبيبي عشان كده بقول لك لما احنا نلاقي داعية ربنا جعله القبول أقسم بالله بنفرح بيه بنبقى فرحانين بنقول يا رب انفع بيه يا رب يا رب انفع بيه يا رب يعني شيء جميل جدا جدا ان انا وانت نبقى قلبنا على بعض شيء جميل قوي ان ان انت بعد ما تخلص محاضرتك اتصل بيك السلام عليكم اخويا حبيبي ما شاء الله لا فض فوق الله اكبر عليك ما شاء الله الحلقه زي الفل جم... جزاك الله خيرا ويا ريت تتكلم في موضوع فلان دي دي بقى ده ملعبك بقى ما شاء الله انت بتبدع في الحته دي احنا نفرح احنا نفرح نبقى في صف تاني وتالت و انتم تعلموا جميعا ان انا كان ليا ثلاث دروس في قناه الناس أنا بنفسي أقسم بالله وبقولها قدام الناس في الإدارة في القناة هنا أقسم بالله أنا اللي لغيت برنامجين من القناة أنا لغيت برنامجين ليا غيري ياخد فرصته أنا بالنسبة لي كمان مش هقدر أجي بالنهار أه هقدر أجي بالليل فبدل ما هاجي بالليل فهيشيلوا حد بالليل ويحطوني أنا مكان و... فلقيت لأ طب وليه ألغى أنا برنامجين بتوعي تمام وادي فرصة لغيري يطلع عايزين جيل تاني وتالت ورابع عايزين دعاء نفرح بيهم كان ليا برنامج حوار مع الشباب وبرنامج ابحث عن شبهه وبرنامج فضفضه لغيت الاثنين الاولانيين وخليت فضفضه بس خلاص اكتفيت بمنهج اسبوع وانا اللي طلبت من الاداره كده وهم كانوا مصممين استمر قلت لهم لا انا عايز برنامج واحد بس ندي فرصه لغيرنا وفي نفس الوقت انا بدل ما هحول برنامج من الظهر بالليل فيضطروا يشيلوا اثنين من بالليل طب ليه واذي اذي اخواني ليه اذي احبابي ليه اي داعيه كل انسان بيدل الناس على طريق ربنا ده اخويا وحبيبي لكن هل انا اخوه وحبيبه ده في علم ربنا سبحانه وتعالى انا اعمل اللي عليا وماليش دعوه بغيري ماليش دعوه بقى بغيري بيحقد عليا غيري بيحاربني غيري بي... انا ماليش دعوه بالكلام ده انا ليا دعوه بان انا اعمل الشيء اللي يرضي ربنا وبس ابلغ دعوه ربنا وبس اقفل على نفسي مكتبتي واشوف مصلحه الامه وبس ماليش دعوه بقى ايه اللي بيتقال الطوب اللي بيتحدف عليا يتحدف اللي بيقضح يقضح واللي بينتقد ينتقد اللي بيعمل بيعمل انت اعمل عملك لله واستمر ربنا يكرمك لكن في المجمل فعلا احنا محتاجين اللي يذكرنا كل يوم وكل لحظة ان في دار اخره وفي يوم هنقف فيه بالايدين ربنا ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة يبقى العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من الملائكة من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر فترة لا يعلمها إلا الله ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول يا أيتها النفس الخبيثة أي أيوة والله كانت نفس خبيثة لأن اللي ما يحبش ربنا أكيد نفسه خبيثة اللي ما يطاعش ربنا وما يعبدش ربنا أكيد نفسه مش طيبة يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب يا الله أنت ممكن تتحمل أن ينادى عليك النداء ده أنا والله العظيم ما أرضى لأي مسلم أو مسلمة أن يتنادى عليه بالنداء ده اخرجي إلى سخط من الله وغضب شوف النبي بيقول ايه قال فتفرق في جسدي أو فتفرق في جسد تفرق من الخوف من الفرق من الخوف فينتزعها أي ملك الموت كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول عارف الشوك اللي ليه شعب كتيرة جدا جدا جدا وتحطه في صوف مبلول تيجي تشده يفضل يقطع يقطع يقطع في الصوف لحد وهو طالع يقطع كل حتة في الصوف المبلول ده شوف التشبيه العجيب اللي النبي بيشبهه الروح بتقوم داخله جوه العروق والاعصاب وجوه الشرايين وجوه كل حته واخد بالك فيجي ملك الموت ينتزعها شوف بقى المؤمن بقى فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء أما بقى التاني بقى ربنا يعافينا ويعافيك العبد الكافر أو الفاجر فيحصل إيه؟ فتنتزع الروح منه كما تنتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول يقول صلى الله عليه وسلم فتقطع معها العروق والأعصاب خد بالك من الحتة اللي جاية ديت فيلعنه كل ملك بين بين السماء والأرض وكل ملك في السماء يا الله هيلعنه كل ملك موجود بين السماء والأرض يلعن هذا الرجل اللهم لعنه اللهم لعنه يا جماعة الموضوع ما هوش سهل الموضوع صعب جدا الموضوع بجد يخوف الناس اللي عمالة يعني أنا مش متخيل والله العظيم لحد الآن أقسم بالله أنا مش متخيل مسلم يشيل سلاح ويروح يقتل طفل أو يقتل أمه أو يقتل قريبه أو جاره أو يقتل واحد عشان فلوس أو عشان دنيا تخيل حضرتك اتنين بيتخانقوا مع بعض عشان 4000 فدان فالاتنين يموتوا ويدفنوا في 4 متر دول ممكن يكونوا عاقلين انا مش متخيل اي عقل ده اي عقل يخلي مسلم يفقد دنيته واخرته شوف لما الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحقه لما قال لسعيد بن جبير قال له سأقتلك فقال له سعيد إذا تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك شوف المعنى أنت كل اللي هتعمله إيه هتفسد علي دنيتي هتقتلني إنما أنا بقى هكون أفسدت عليك آخرتك لأنك أنت هتبقى قتلتني فتقتل مثل ما قتلتني يوم القيامة مئات بل آلاف المرات بنفس القتلة اللي أنت اخترتها لي أنت اخترتها لنفسك الحقيقة شوف المصيبة عاملة ازاي الموضوع صعب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء كل ملك في السماء يلعن هذا الإنسان أي نعم كم ملك في السماء اسمع لحديث حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطت السماء يعني أن تعانت وحق لها أن طئت لها حق ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع ما فيش موضع أربع أصابع في السماء السماوات كلها إلا وفيها ملك ساجد أو راكع حديث تاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور البيت المعمور ده هو كعبة أهل السماء السابعة فقط ويفوق البيت الايه الكعبة الأرضية فقال ابن عباس فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة خد بالك إنه لا يدخل البيت المعمور في السماء السبعة كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة يعني منذ خلق الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام كل يوم سبعين ألف ملك يخشوا يخشوا ويخرجوا ما يرجعوش تاني وتاني يوم سبعين ألف غيرهم لحد قيام الساعة كم عدد الملائكة؟ لك أن تتخيل بقى والسماوات السبع كما وصفها ابن مسعود والحديث وان كان موقوف على ابن مسعود لكن مثل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام إلى أن وصل إلى السابعة ثم قال والرحمن وما بين الكرسي إلى السماء إلى العرش مسيرة 500 عام والرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى لك أن تتخيل بقى في كل موضع أربع أصابع ملك ساجد أو راكع عايز تقول ايه عايز اقول لك ان كل المليارات المليارات المليارات دي كلها بتلعن واحد بتلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء يلعنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده بقول لك محتاجين دروس الدار الاخره تغيرنا محتاجين نفوق محتاجين نفوق محتاجين لما نعمل العمل نعمله لله وأنا عايز من خلال الحلقة دي بالذات أقدم نصيحة لكل أخ مسلم بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا الجيل الجديد اللي طالع الجيل اللي هو ملحقش يتربى بين ايدين المشايخ اللي هو مسك كتب حفظ قرا طلع لقى نفسه نجمع الفضيات لا يا اخويا وحبيبي لازم تعرف ان في حاجه اسمها اخلاق الداعيه في حاجه اسمها اخلاقيات المسلم في حاجه اسمها اخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم ان انت لما تشوف حد غلط او تشوف حد ما غلطش حتى وانت عايز تنصحه فلو كانت وانا هحدد لك حد معين واظبط نفسك وقيس نفسك عليه لو كانت نصيحتك لله تبقى في السر بينك وبين اخوك ولو كانت لهوى نفسك وللحقد والحسد اللي مالي قلبك اطلع على اي فضائيه محدش هيحكم عليك ولا حد هيقول لك انت بتعمل ايه اطلع واشتم في اخوانك الدعاء طبعا الكلام ده انا مش لحسن حد يفهم ان حد شتمني او حد قال لي حاجه وحشه لا والله انا ما فيش ولا كلمه وجهت ليا بفضل الله سبحانه وتعالى مش معنى كده ان انا معصوم لكن بقول انا بتكلم الكلام ده لان بعض اخواني من الدعاء اتهاجموا هجوم غير عادي هجوم سامحوني مش لله انا عايز اقول مش لله والله مش لله لانه لو كان لله كنا نجيب اللي يغلط ونقول له تعالى حبيبي انت اخونا تعالى انت غلطت في كذا والصح كذا واطلع انت صحح مش هقعد اعمل له حلقات ومنهج وردود و و و ايه اللي احنا فيه ده ما الكلام ده كله فتنه للناس مين مين مين المفتون في ده كله الناس العوام ولذلك والله الذي لا اله غيره وهذا وهذا ما ادين الله عز وجل به ان لما الناس بتتكلم عن ان النبي عليه السلام قال وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده شوف قد ايه والله انا اعتقد من داخلي ان الفرقه الناجيه هم عوام المسلمين يمكن بعض الناس تعترض يعترضوا اللي عايز يعترض يعترض انا بقول عوام المسلمين الناس البسطاء اللي قاعدين قدامي دولت الناس اللي هم يعني واخدين الدين بالفطره الجميله زي ابائنا وامهاتنا واجدادنا الناس البسطاء اللي ما كانوش يعرفوا لا رياء ولا نفاق ولا سمعه ولا شهره ولا دنيا ولا فلوس ولا اي حاجه كانوا بيحب ربنا من اجل ربنا كانوا بيحب الدين ابتغاء مرضات الله كانوا بيخدموا الناس باخلاص انا اعتقد ان هم دول الفرقه الناجيه ده اللي اعتقده ان الناس دي فعلا هم دول الفرقه هم دول اللي الناس اصحاب القلوب السليمه اصحاب القلوب النقيه اصحاب الكو... اصحاب الفطر السويه مش بقى التكلف بقى النهارده يعني مجرد فقط ان انا بقى ايه يعني بقى يعني اهو يعني شكلي كده ما شاء الله مش عارف عامل ازاي واغتر بمنظري واروح واغش واخدع واغتاب وانم واعمل واسوي وفي الاخر انا عارف مكفرات الذنوب فالموضوع سهل يعني يعني دخلت في الموضوع وعارف المخرج منه ايه لا يا اخويا وحبيبي اذا كنت اذنبت فقد وجب عليك غضب الله وان كنت تبت فالله اعلم ان كانت توبتك قبلت ام لا اوعى تكون جريء على ربنا اوعى اوعى تتجرأ على ربنا اوعى تنصب نفسك حاكم على المسلمين اوعى تنصب نفسك ان انت تقول ده فلان ده فاجر وفلان ده فاسق وفلان ده كافر وفلان داخل النار وفلان داخل الجنة انت مين انت مين عشان تقول الكلام ده انت عبد فقير لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا اخويا وحبيبي خليك ابسط من كده حب للمسلمين الخير حب لإخوانك الخير أنا بقول إن من أعظم علامات نجاح أي داعية في الدنيا دي كلها إن يحب الخير لإخوانه زي ما بيحب الخير لنفسه إنه يتمنى إن يكون سبب في نجاح إخوانه الدعاء اللي حواليه لأن لأن نجاحهم نجاح ليه يا جماعة مع بعد التشبيه فريق الكرة اللي بيلعب ده في واحد منهم بس اللي بيجيب جوان لكن الفرقة كلها بتلعب وبتحضر له وبتديله الكرة عشان يجيبها جون هو من غير الفرقة ولا حاجة والفرقة برضه من غيره ولا حاجة فالناس اللي بيدعوا دولت دول دول أسرة دول دول دول فريق عمل دول مجموعة دول إخوة حبايب المفروض يكونوا كده المفروض يكون قلبهم على قلب بعض المفروض أتمنى لك الخير وتتمنى لي الخير أنا ما أتمناش إن إن الساحة يعني تفضلي أنا لوحدي وأبقى أنا الداعية الوحيد اللي على الساحة عمري ما أتمنى كده أبدا بالعكس ده أنا بقول إحنا بندف بعض انت بتنطق كلمة الحق وانا بنطق كلمة الحق واخويا فلان واخويا فلان واخويا فلان وكلنا بنقول كلمة نوصل دعوة ربنا علشان في النهاية الدعوة توصل للمسلمين وهو ده هدفنا وانا افرح قوي قوي قوي لما الاقي واحد بيتصل بداعية من اخواني وحبايبي يقول له انا اهتديت على ايديك الله الله يجعلها في ميزانه يا رب لما لما واحده تقول انا لبست الحجاب بسببك يا شيخ الله يبارك فيك ربنا يجازيك عنا كل خير انت وفرت عليا انت وفرت عليا مشوار طويل ما انا كنت محتاج هدايه الناس ديت انت ربنا جعلك سبب انا ازعل منك انا اتضايق منك انا احاربك ازاي والا ابقى انا فيا خلل لازم اراجع نفسي تعال نرجع للم- تاني للدار الاخره فقال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء وتغلق ابواب السماء ليس من اهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل ألا تعرج روحه من قبلهم يا الله ملائكة السماء تقول يا رب يا رب الروح ديت ما تجيش من ناحيتنا يا رب تروح من أي حتة تانية مش عايزين نشوفها مش عايزين نشوف الروح دي خالص روح الكافر وروح الفاجر إنما بقى المؤمن تتمنى يتمنى كل ملك في السماوات السبع إن روح المؤمن ده يعرج بها من الناحية أو من المكان اللي هو فيه تخيل الفرحة فرحة عجيبة جدا وهنا شيء عجيب جدا تغلق أبواب السماء كل أبواب السماء تتقفل أبواب السماء تتقفل كلها آه وكل الملائكة اللي موجودين في الأبو... عند الأبواب ديت يدعون الله عز وجل بنص الحديث ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها ملك الموت يعني من قبل ما ياخد الروح ملك الموت الملائكة من قبلها بيقول يا رب يا رب لو أخذها ملك الموت الروح دي ما تطلعش من ناحيتنا أبدا يا رب تخيل ال- ال- ال- قد إيه هم كارهين الروح ديت فالملك الموت هياخدها فإذا أخذها تقوم الملائكة واخداها منه فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح أبواب السماء اتقفلت له ليه؟ أصل كل أعماله اللي كانت طالعة من الأبواب ديت كلها معاصي أو كلها أعمال طاعة لكن هو عمل حاجات تحبط الأعمال ديت أو كان بيصعد أعمال يعني أو ما كانش بيصعد أي عمل صالح خالص ولا أي عمل طالح إلا القليل لكن ما كانش بيطلع أي حاجة خير خالص سبحان الله للدرجة دي المعصية بتخلي الإنسان مكروه أيوة نعم تخلي مكروه عند ربنا ومكروه عند ملائكة ربنا قال صلى الله عليه وسلم في جزء من الحديث اللي احنا قلناه من شوية وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل عليه السلام ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فتبغضه ملائكة السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض لدرجة إن الملائكة يدعوا ربنا يا رب يا رب الروح دي ما تجيش من ناحيتنا أبدا فملك الموت أول ما ياخد الروح ديت الملائكة تقوم واخدة الروح من إيده وتحطها في المسوح كفن من النار محوط الروح من كل حتة يا رب سلم يا رب فيخرج من هذه الروح كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض أكيد أنت مريت على جيفة قبل كده أول ما يعني أول ما عديت من جنبها قمت سديت كده الأنف قلت أعوذ بالله إيه ده؟ إيه الريحة دي؟ أهو بقى أنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض تخرج من هذه الروح الخبيثة فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث إيه الروح ديت إيه الروح الخبيثة ديت فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا عند المؤمن قالوا ما هذه الروح الطيبة قالوا روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء مش التي كان يسمى لا التي كانوا يسمونه بها في الدنيا الله أكبر ليك قيمة وليك قدر عند ربنا وعند ملائكة ربنا بيحبوك كل يوم أعمال صالحة طالعة شايفينها شايفين عملك الصالح شايفين الخير اللي بتعمله شايفين حبك لأمك وأبوك شايفين صلاتك وصيامك وزكاتك شايفين حجك قراءتك للقرآن شايفين ذكرك لله سبحانه وتعالى شايفين حبك للخير شايفين قلبك الصافي شايفين بعدك عن الحقد والحسد والضغينة والرياء والنفاق شايفين الحب اللي انت فيه شايفين الخير اللي انت فيه فيقولون ما هذا روح الخبيث فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا فيفضلوا طالعين به حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له ملائكة تقولوا افتحوا الباب افتحوا له الباب طالعين بروح فلان فلا يفتح له ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الرب العلي جل وعلا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الكافر أو الفاجر أو المنافق مش هيخش الجنة إلا في حالة واحدة عارف إيه حضرتك هي؟ لو دخلت الإبرة عارف الإبرة بتاعت الخياطة؟ لو دخل عفوا الجمل عارف الجمل طبعا جمل الناقة عارف لو دخل الجمل من الإبرة يبقى ممكن الكافر يخش الجنة إيه معنى الكلام ده؟ معناها مستحيل مش هيحصل لأن لا يمكن ولا يخطر على قلب بشر إن قطة تخش من الإبرة فما ظنك بجمل يخش وشوف التعبير القرآني لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة حتى يلج الجمل في سم الخياط شفت الفرق بقى بين تكريم المؤمن وإهانة الكافر اختار يا مؤمن يا مسلم يا عبد الله يا اللي بتقول لي أنا خايف على نفسي أصل دخلت على النت فقريت بعض المقالات عن الديانة الفلانية وأنا خايف إن أنا أنتكس تنتكس عن إيه؟ تنتكس عن دين الحق تنتكس عن دين النبي صلى الله عليه وسلم ده انت عارف كل 27 ثانية بتمر على البشر مسلم على وجه الأرض أو واحد على وجه الأرض بيسلم ويدخل في دين الله جل وعلا فالإسلام قادم قادم كما قال الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله شوف الثاني المؤمن تفتح له أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة الثاني لا تفتح له أبواب السماء ما يتفتحلوش ولا باب للسماء ولا باب طب الباب الأولاني بس بلاش السبعة ولا باب ولا باب سماء يتفتح له أبدا ويفضل كده تلعنه كل الملائكة يلعنه كل ملك بين السماء والأرض ويلعنه كل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء في وجهه ويخرج منه كأنتن ريح جيفة على وجه الأرض والملائكة تستعيذ بالله منه وتقول يا رب يا رب يا رب لا يلج هذا الروح أو لا تلج هذه الروح من قبلنا يا رب ما تخليهاش تطلع من ناحيتنا شفت قد ايه مبغوط شفت قد ايه الانسان الانسان هو بيعصي ربنا وهو تارك للصلاه وهو بياخد رشوه وهو بيكذب وهو بيحسد وهو بيحقد وهو بيحارب اخوانه وهو بي بي بي بيأذي الناس وهو عمال بيظلم في ده ويظلم في ده انا مش متخيل ان ده اللي زي ده ممكن يستمتع بطاعه انت مش مستحضر ان انت ممكن في يوم من الايام مش في يوم من الايام ده انت ممكن دلوقتي حالا حالا في اللحظه اللي احنا فيها دي مش ممكن اموت انا مش ممكن يموت وروحك تتحط في مسوح من النار وتغلق أبواب السماء في وجهك ويخرج منك كأنت أنت تتحمل الكلام ده ده أنت بتسمع كلام الآن أنا متأكد أن أنت متأذي دلوقتي يا خبر أبيض الله يكون في عونه إيه ده إيه اللي بيحصل له اللي بيحصل له أنت لسه ما سمعتش حاجة أنت لسه ما سمعتش حاجة أصلا أمال أمال لو كنت أنت أو أنا أعاذنا الله وإياك منها إن إحنا نكون بالمنظر ده تعال نكمل الحديث فلا تفتح له أبواب السماء ثم يقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى في المؤمن قال إيه اكتبوا كتاب عبدي أو عبدي إنما ده ما يستحقش يتقال له عبدي فعشان كده ربنا قال إيه اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى إنما المؤمن بقى اكتبوا كتاب عبدي في أعلى عليين الله أكبر شوف قد ايه تخيل بقى شوف الفرق بين ده وده حاجه يعني يعني ما فيش فرق ما فيش اصلا نسبه ولا تناسب اكتبوا كتاب عبدي في عليين والتاني اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى مش اي ارض كمان في الارض السفلى يقول صلى الله عليه وسلم ثم يقال اعيدوه الى الارض مش ابواب السماء اتقفلت يعني ما فيش فرصه يطلع مش هيطلع يعني ما فيش فرصة أن الروح دي تصعد وترتقي في السماوات السبع ويشيعها ملائكة السماوات السبع مش دوت خلاص ما دام كده مش معقول هنسيبه متعلق كده نزلوه بقى أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم يقول جل وعلا فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى هتنزل الروح هتنزل الروح ازاي روح المؤمن طلعت سبع سماوات وشيعهم كل ملك في السماوات السبع وقال جل وعلا اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى في الوقت دوت هيحصل إيه سواء للمؤمن أو للفاجر في الوقت دوت هيكون اتغسل واتكفن وإذا كان واحد منافق يعني لم يظهر أمره للناس يعني أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى كان يظهر الإيمان للناس ويبطن الكفر في قلبه ولا أحد يعلم هيصلوا عليه ولو كان كافر لا يصلى عليه راجل بيظهر الكفر كان لا يصلى عليه يبقى اتغسل واتكفن وحملوه إلى القبر فاكرين الحديث إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال حديث البخاري فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني يلا قدموني للخير اللي مستنيني وإن كانت غير ذلك وإن كانت طالحة صرخت وقالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمعها كل شيء إلا الإنس ولو سمعها الإنسان لصعق يا الله لكن روح المؤمن لما هتنزل من فوق سبع سماوات وشوف المسافة قد ايه سبع سماوات هتنزل بالراحة وباللين والج... ما شاء الله لحد ما تنزل في الجسد زي ما خرجت بلين تدخل بلين واضح المعنى الجميل ده إنما روح الكافر والمنافق والفاجر لا مش هيبقى كده روح الكافر أو المنافق أو الفاجر تطرح تترمي رمي ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين فتطرح روحه من السماء فتنزل فترتطم بالجسد شوف ال... شوف ال... القوة شوف قد ايه العذاب اللي فيه الانسان ده يا خبر ابيض احنا حد... عدينا لحد الان بكم مأساة اول حاجة ملائكة سود الوجوه معهم غلاظ شداد معهم مسوح من النار ملك الموت يقول له يا ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى غضب من الله وسخط يخرج منه ي... تخرج روح فيحطها في المسوح وبعدين تخرج منه كأن تنريح جيفة على وجه الأرض وبعدين لا يمرون على ملأ من الملائكة لما يقولون أما هذه الروح الخبيثة وبعدين لا يفتح لها أبواب السماء إيه ده وبعدين فوق ده كله كمان المولى عز وجل يقول اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى وبعدين ترتطم الروح يقول صلى الله عليه وسلم فتطرح روحه من السماء طرحا ده نص الحديث اهو حتى تقع في جسده ثم قرأ النبي قول الرب العلي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه هو في القبر وسمع صوت النعال وهي ماشية سامع صوته وهم ماشيين وسايبينه وكلنا هنتساب يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله يا سبحان الله مين يتحمل المأساة ديت مين يقدر يتحمل المآسي دي كلها سبحانك يا رب تعالوا نكمل القصة لكن الحقيقة محتاجين نطلع فاصل قصير فاصل قصير ونرجع لكم ونشوف ايه اللي هيحصل له بعد كده بالله عليك كتر من الاستغفار وصلى على النبي إن شاء الله نرجع لكم بعد الفاصل أسأل الله عز وجل أن يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه أخويا حبيبي أقسم بالله أنا وأنا بتكلم عن أحد الأشقياء عمال أتخيل طب يا ترى لو الواحد عياذا بالله اتختم له خاتمة سيئة معقول هيمر بالرحلة ديت معقول هيحصل له كل البلاء ده كله معقول هيمر بكل المصائب دي كلها طب ما نلحق نتوب لله دي طب ما نلحق نرجع لربنا لله دي طب تعالى نشوف ايه اللي هيحصل له تاني اصل لسه في مشاكل تانية مستنياه ده لو مات على كده لو مات على كده وبقى كافر او فاجر او او منافق او كذا او كذا او وقع في الكبائر ومش عايز يتوب هيمر بكل المصائب ديت الا ان يشاء الله عز وجل امرا اخر بالنسبه لاصحاب الكبائر يقول صلى الله عليه وسلم خلاص الراجل وصل القبر دفنوه نزلت الروح طرحت من السماء طرحا وارتطمت بالجسد خلاص بدأ بقى ايه هيقوم عشان الحساب يقول صلى الله عليه وآله وسلم ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلسان بشدة كل قسوة لأن هم ملائكة كده غلاظ شداد ويقولان لهم من ربك أظن احنا قلنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت إن الثلاث أسئلة دولت لو سألتهم لطفل صغير في أولى ابتدائي هيجاوب من ربك ربي الله ما دينك الإسلام من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لكن الموضوع مش موضوع حفظ ولا مذاكرة لا ده الموضوع أكبر من كده بكتير الموضوع موضوع أن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الموضوع لا بإيدي ولا بإيدك الموضوع تثبيت من ربنا سبحانه وتعالى فيقولان للعبد ركز معايا بقى كده وعيش معايا بقى اللحظات الصعبة دي تحس في الموقف كده انت في قبر مظلم مقفول عليك جرب كده وانت قاعد معايا دلوقتي كده غط نفسك بحاجه كده واحكم اغلاقها على وشك كده هتتخنق هتتخنق تحس ان انت بتموت لا تخيل بقى ان انت في قبر احنا الدفن عندنا غلط اصلا بندفن في اوض لكن هو الدفن الصحيح في اللحد مكان كده لحد على قد جسمك بالظبط ويتحط الشقف كده ويتقفل عليك بالطين وخلاص فهو ده المكان الضيق بقى خلاص لكن المكان الضيق ده للمؤمن بيبقى واسع جدا جدا مد البصر وعلى الكافر مقاسه بالظبط هو هو ده ويمكن أكتر من كده أضيق من كده كمان فيقولان من ربك فالكافر والمنافق والفاجر ما عندوش رد أصله أصلا ما يعرفش ربنا مش أحيانا تلاقي واحد ظالم ومتجبر وإنسان يعني طاغية وتيجي تقول له حرام عليك أنت مفتري أنت ما تعرفش ربنا فيقول لك آه ما أعرفوش أنا قابلت الناس بالمنظر ده شفت ناس قدام عينيا بالمنظر اللي انا بحكيه لك ده اه ما اعرفوش اه ما اعرفوش هيحس بقيمه الكلمه ديت لما ينزل تحت من لم يتادب مع الله فوق الارض سيؤدبه الله تحت الارض ثم يؤدبه خمسين الف سنه يوم القيامه ثم يؤدبه في النار عايزين نتادب مع ربنا فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري السؤال الأولاني صفر من عشرة لأنه فعلا ما كانش يعرف ربنا هو كان ربه الجنيه والدرهم والدينار والشهوة والمتعة والمنصب والجاه والصيت والشهرة والسمعة ده كان ربه فيقولان له وما دينك فيقول ها ها لا أدري وهو فعلا لا يدري لأنه ما كانش عايش لدينه هو كان عايش لملهيات الدنيا وزخارف الدنيا ومتع الدنيا وشهوات الدنيا هو ما كانش يعرف حاجة عن الإسلام هو لما كنت تسأله صلاة الظهر كام ركعة يقول لك ما أعرفش وما يعبنيش لا والله يعيبك يعيبك إنك ما تعرفش الظهر كام ركعة هو لما كنت تسأله عن اسماء اللعيبه يقول لك اسماء اللعيبه بالاحتياطي بالمدرب وكل لعيب منهم جاب كام جون ولعب كام ماتش دولي واتطرد في انهي ماتش وعمل ايه في الماتش ده و- و- و- واتجوز مين وطلق مين عارف كل حاجه لما تساله مين ح- يعني آه، آه، غزوه بدر كانت امتى او غزوه احد كانت امتى او تعرف ايه عن فقه الطهاره او احكام الوضوء أو ما يعرفش حاجه خالص ما دينك قال ها ها لا ادري من الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فيقولون لهم محمد الملائكة بتل- بتل- بتلقنوا الكلام ده بس على و- على باب على وجه السخرية فيقول محمد فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك اه افتكرت افتكرت والله اه انا سمعت بعض الناس بيقولوا إن اسمه محمد في مسابقة من المسابقات المضحكة على الشاشة إحدى الشاشات واللي هيكسب هيربح مليون واللي هيربح مش عارف إيه والله الذي لا إله غيره واحدة محجبة مقعدينها قدام ال- مقدم البرنامج بيسألها والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والراجل اللي بيسألها أصلا نصراني اسمه عبد الله ولا عبد المطلب والد النبي قالت له عبد المطلب تخيل مش عارفة والد النبي مين مش عارفة أبوه مين تخيل اه هي كده إنما لو سألها بقى مين المخرج اللي أخرج فيلم كذا بتاع بطولة الفنانة الموهوبة فلانة والفنان ال- ال- ال- العالمي فلانة تقول طبعا ال- المخرج القدير العالمي فلان الفلاني وعلى فكرة خد فيها جايزة مش عارف ايه في مهرجان مش عارف ايه السينمائي وكذا وحافظة ومذاكرة سبحان الملك اهتمامنا بالدين او اهتمام كتير من الناس بالدين النهارده سامحوني بقى قليل قوي بقى الدين بنفكر فيه لما يكون الدين ده جاي على هوانا هنكسب من وراه هعمل كذا عشان هكسب من وراه كذا او ممكن كتير من الناس يتصل عليا السلام عليكم الا الغزوه الفلانيه كانت في سنه كام فاساله ليه يقول لي أصل بحل مسابقه يعني هو ما افتكرش الدين الا عشان يحل مسابقه مع انه لو كان بيفكر اصلا يقرا ويعرف سيره النبي وحياه النبي من غير مسابقه كان هو الكسبان فيقولون محمد فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون كذا فيقول له الملكان لا ضريت ولا تلوت لا انت عارف ربك ولا انت عارف دينك ولا انت عارف نبيك هتكسب ايه ولا حاجه لا ضريت ولا تلوت في اللحظة ديت هيحصل مفاجأة غريبة أوي ينادي مناد من السماء هو مش خلص موضوع السماء لا لسه لسه الموضوع لسه ما خلصش الموضوع أكبر مما تتخيل موضوع كبير جدا اتقفلت أبواب السماء ما اتفتحتش والمولى عز وجل قال كذب فاكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى واعيدوه الى الارض فتطرح الروح والملائكه يقولوا له من نبيك ما دينك ما ما من ربك مش عارف اي حاجه يقول لا دريت ولا تلوت ثم ينادي مناد من السماء ان كذب ولم يقل عبدي في الروايه الاولى بقى عند عند المؤمن ما صدق عبدي صدق عبدي لكن المره دي ايه ان كذب طب ايه ال- ايه ايه القرار اللي هيطلع او ايه الحاجه اللي هتطلع ايه العقوبه اللي هتطلع الان من عند المولى عز وجل لهذا العبد اسمع العقوبه فافرشوه من النار والله الذي لا اله غيره انتوا عارفين منهجي انا مش بيأس حد من رحمه ربنا انا بقول لك انا بحكي لك رحله الاشقياء من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار يعني مش كفايه ان هو هينام على نار لا افتحوا له باب يجي له ايه ال- ال- ال- الحر والسموم بتاع النار فياتيه من حرها وسمومها والله العظيم ده لفظ الحديث انا متعمد اخلي الحديث قدام اقرا منه فافرشوه من النار حس معايا بالمعنى تخيل حضرتك ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين تخيل لو واحد كده في القبر دلوقتي بعد كل المآسي والمصائب دي والسماء ما اتفتحتش ون- وطلع منه أنت ريحة والملائكة مع- مش عايزاه ويقولوا يا رب الروح دي ما تجيش من ناحيتنا وكل الملائكة مش عايزينه وبيكرهوه وفوق ده كله وما قدرش يجاوب على أجوبة على أسئلة الملكين فيقال كذب فأفرشوه من النار الفراش مرة واحدة القبر اللي هو نايم فيه ده اللي كان كله تراب وتراوة مرة واحدة انقلب جحيم نار نار ربنا يعافينا ويعافيك فأفرشوه من النار وفوق ده كله اصل نار القبر برضه مش كفايه لا لازم يجي له نار تتجدد في القبر وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها وفي ايه تاني مش كفايه كده لا مش كفايه اصل انت لما تؤمن لا منتهى ولا نهايه للمتع وللخير الذي تجده وان كفرت بالله فلا نهاية للعذاب الذي تجده اختار افتح قلمك واكتب ته- شهادة ميلادك الليلة دي أنا عبد مؤمن أنا هصلي أنا هلبس حجابي أنا هعبد ربنا أنا من النهاردة عبد لله بس أنا قدوتي محمد بن عبد الله وبس صلى الله عليه وآله وسلم أنا من النهاردة عايش لديني وبس وفي نفس الوقت هتمتع بدنيتي لله برضه لله هستخدم المباحات ديت عشان تعني على الطاعات وعلى ان انا احمل هم هذا الدين وهم هذه الدعوه المباركه فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها وكفايه كده لا مش كفايه ويضيق عليه قبره القبر عامل زي ايه زي الام اللي ابنها حبيبها غاب عنها بقاله 10 سنين 20 سنة 60 سنة فلما جه خدته في حضنها حضن ده حنين ولا لا؟ أحن حضن ده للمؤمن القبر يلتئم عليه بس بيحضنه يعني الحجارة دي تبقى ألين من الملبن إنما الكافر والفاجر والمنافق تلتئم الحجارة عليه وتخلي الضلوع بتاعت صدره تخش في بعضها بالمنظر اللي بحكولك ده كده كده فتختلف أضلاعه تخش في بعضها ويأتيه رجل قبيح الوجه طب ما كفايه اللي فات ده بقى ليه كل ده علشان تعرف انك لو امنت قدامك خير كتير ولو بعدت قدامك عذاب كتير واحنا في غنى احنا في غنى كفايه عذاب الدنيا كفايه الاوبئه اللي احنا عايشين فيها كفايه كفايه الاخلاق المسمومه اللي احنا عايشين وسطها في هذه الايام والله العظيم يا جماعه اقسم بالله انا بكلم اهلي وناسي وعيلتي وحبايبي اكتر لفظ بيفرحني لما يتقال ان محمود المصري ده احنا ما بنعتبروش شيخ احنا بنعتبره واحد من العيله والله اتقالت لي من الاف الاسر قالوا لي احنا ما بنعتبركش شيخ قلت لهم انا نجحت انا نجحت ان انتوا ما تعتبرونيش انا مش عايز تعتبروني شيخ يقول لي احنا واحنا بنتفرج عليك بنحس ان انت ابننا اخونا واحد من العيله وانا فعلا واحد من العيله وانتوا عيلتي واهلي وناسي والله العظيم يا جماعه الموضوع انا مش عارف اقول ايه يعني عايز اقول ان ان ان ان الانسان يعني من من خوفه وحبه لكل مسلم ما يتمناش انه يحصل له الكلام ده ابدا بقول لك خايف عليك ونفسي ان انت ربنا يكرمك ويجمع له وياك في الفردوس من غير ما تعدي على اي مرحله من دولت انا بحكيها لك بس عشان عشان اقول لك خد بالك خد بالك وابعد فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه يا ستر استر يا رب يا رب عافينا يا رب يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن, منتن الريح ريحته صعبة جدا لا تطاق والقبر ضيق فيقول له أبشر بالذي يسوءك طب والذي يسوءك ده أبشر أه من باب السخرية أبشر بالذي يسوءك استنى بقى العذاب اللي جاي لك يا خبر ابيض ده جاي بقى يعني يعني بييأسوا من كل حاجه يعني بيقولوا شفت اللي انت شفته اللي فات ده كله ده ولا حاجه مش انت دلوقتي نايم على النار واللبس بتاعك بالنار والنار محاوطه بيك وجاي لك باب من النار مفتوح لك لا لا، ده ولا حاجه ابشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد مش ربنا اخبرك ان في يوم هتنزل فيه قبرك وانك انت في يوم من الايام كده كده يعني يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه كده كده انت مروح كده كده انت رايح لربنا كده كده هتقف بين هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا يومك الذي كنت توعد فيقول الرجل الكافر وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بكل شر ده وشك ده فع فعلا لا يأتي ما يجيش من وراه خير أبدا وشك ده وش شر ده الكافر هيقول لمين هيقول للراجل اللي إيه؟ اللي جاي له القبيح ده فمن أنت أنت مين أنت وشك مليان شر كده فيقول أنا عملك الخبيث أنا تركك للصلاة أنا بعدك عن الحجاب أنا عقوق الأم والأب أنا قطيعة الرحم أنا المال اللي سرقته أنا الغش اللي غشيته للناس أنا الحقد والحسد والضغينة اللي كانت في قلبك تجاه إخوانك أنا الظلم اللي أنت ظلمته للناس أنا أنا أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ده نص الحديث كل المصائب دي تجيله مرة واحدة آه مش أنا قلت لك أخويا وحبيبي قبل كده إن القبر ده صندوق العمل اللي هتعمله هنا هتلاقيه تحت هتلاقيه تحت ازرع عشان تغرس هناك ازرع الخير عشان تجني الخير وابعد عن الشر عشان ما تلاقيش الشر لنا ولن تحمل لحظة عذاب والله ما نتحمل أبدا أقسم بالله ما نتحمل لفح النار مش النار نفسها سبحان الله يبقى الفراش من النار والغطاء من النار فتح له باب من النار ويرى مقعده من النار وتختلف أضلاعه ويأتيه عمله الخبيث أنت عارف والله الذي لا إله غيره لو ما كانش في القبر عذاب إلا عذاب واحد إنك تلاقي قدامك عملك الخبيث عمال بيقول لك أبشر بالذي يسوءك أبشر بالعذاب اللي مستنيك ويفضل يكرر لك الكلمة ديت لحد ما تقوم القيامة لكن كفاية تخيل حضرتك لما تلاقي واحد قدامك في نتيجة البكالوريوس والنتيجة لسه هتظهر وهو بيقول لك ايه ان شاء الله ساقط والله لا تسقط طب والله ما انت معدي ده ده عذاب لوحده ده لوحده عذاب ده عذاب اشد من ان انت تعرف ان انت ساقط فمبروك على السقوط وان شاء الله هتسقط تاني وان شاء الله هتسقط تالت هو ده عملك الخبيث يقول لك انا عملك الخبيث نختم الدرس بقى بالحته الاخيره ديت ثم يقيض له أعمى أصم أبكم والله أنا بقرأ من الحديث والله عشان ما تظنش إن بجيب لفظ من عندي ثم يقيض له أعمى أصم أبكم أعمى وأصم وأبكم لا بيسمع ولا بيتكلم ولا بيشوف إيه ده؟ آه نعم أعمى أصم أبكم ده إيه ده؟ ده ملك ملك ملك فيه الصفات ديت ربنا سخره بالهيئة ديت علشان لا تأخذه بك رأفة ولا رحمة يعذب عياذا بالله ربنا عافينا فيك ما اقصدش حضرتك اقصد يعني الكافر او المنافق او الفاجر عشان لا تأخذه به رأفة ولا رحمة عشان يضرب ويعذبه ويدل على مكانه ويضربه ويعذبه ولا تأخذه به رأفة ولا رحمة لا يسمع صوته وهو بيصرخ ولا يشوفه وهو بيتقطع ولا يحس بيه خالص ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة المرزبة دي حجمها قد ايه هكفي بس ان اكمل لك الحديث اللفظ وانت تعرف هي قد ايه لو ضرب بها جبل كان ترابا المرزبة دي لو انضرب بها جبل الجبل ده في لحظتها يبقى تراب تخيل جبال الهيمالايا تخيل تخيل جبال ايفرست ولا مش عارف اسمها ايه تخيل او الهيمالايا تخيل الجبال دي كلها بضربة واحدة الجبال دي كلها تبقى تراب ينضرب الضربة ديت رجل إنسان بسيط ثم يقيض لها أعمى أصم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا فيضربه ضربة خد بالك حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة رغم العذاب ده كله بيقول رب لا تقم الساعة أنا هتفضل في العذاب ده أيوة أفضل في العذاب ده لأن أنا عارف ان العذاب ده اهون من عذاب الاخره رب لا تقم الساعه في روايه تانية خارج الحديث دوت في روايه تانية ان الكافر يفتح له باب الى الجنه فيرى نعيم الجنه فيفرح فيقال له لا تفرح اقفل الباب كان هذا مصيرك وكان هذا مقعدك لو كنت آمنت بالله أما إذ كفرت بالله عز وجل فهذا مقعدك فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها ومن سمومها بالله عليك أبوس إيدك وأبوس رجلك بعد كل اللي سمعته دوت ولسه بتفكر هصلي ولا مش هصلي آسف يعني لو صح القول أبوس إيدك لحد دلوقتي بتفكري ألبس حجاب وأتوب ولا ما البسش حجاب بعد اللي سمعنا ده كله والله العظيم الواحد قلبه بينخلع من اللي سمعه كأن أنا عمال بحكي لكم الموضوع كده أنا كأن أنا نفسي أول مرة بقرأه في حياتي حسيته قوي دلوقتي حاسس بأن إحنا سبحان الله إحنا دلوقتي فين؟ إحنا دلوقتي بالظبط قدام القبر هنخش القبر الحلقة القادمة نعيش حلقة كاملة مع نعيم القبر ونعيش حلقة كاملة مع عذاب القبر ونشوف ايه اسباب عذاب القبر وايه اسباب نعيم القبر وكيف ننجو من عذاب القبر ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه اني داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك قنا عذابك يوم تبعث عبادك عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا اعتق رقابنا الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة من النار اعتق رقابنا الليلة من النار اغث اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان يا رب يا رب إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على اليهود الملاعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اختم لنا بخاتمة أهل السعادة اختم لنا بخاتمة أهل السعادة اختم لنا بخاتمة أهل السعادة ارحمنا جميعا يا الله إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ثبتنا عند السؤال ثبتنا عند السؤال ثبتنا عند السؤال ثبتنا عند السؤال اللهم نور قبورنا اللهم اللهم نور قبورنا اللهم وسع قبورنا اللهم املأ قبورنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا برحمتك يا رب العالمين والله من استحق رحمتك لكن رحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا اختم لنا بخاتمة أهل السعادة اختم لنا بخاتمة أهل السعادة اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة بريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبين النبي وصحبه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله